مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست افلام ومسلسلات النهارده هنتكلم على مجموعه افلام في السينما المصريه بالظبط اللي اتمنعت من العرض او عملت مشكله اول ما نزلت يعني ايه اتمنعت من العرض يعني الفيلم مثلا هيتعرض في السينما اتعرض على الرقابه وقال لك ايه لا الفيلم ده مش نازل او الفيلم ده نزل مثلا في السينما وبعدين ايه شالوه فجاه عشان مثلا كان الفيلم بي آه بيحتوي مثلا على آه مشاهد مثلا مخله آه مواضيع المفروض ان محدش يتكلم فيها آه مواضيع سنسيتيف امور سياسيه اسقاطات اللي هي من الاخر م- افلام ممكن تعمل مشاكل من الاخر يعني ففي شويه من الافلام دي اول ما نزلت اتمنعت وبعد كده ايه قاموا منزلينها السينما ومنها اللي نجح جدا وبقى ايقونه في الت- في التاريخ السينما المصريه دلوقتي وفي اللي منهم اختفى خالص ولا حد عمره سمع عنه وفي اللي نزلوا بس اللي هم ايه ما كانش يستاهل الضجه دي اساسا من الاول يعني فده اللي احنا هنتكلم في الحلقه بتاعت النهارده انا هنا هنعرض كذا فيلم من اللي اتمنعوا من العرض او اتعمل لهم بانج في تاريخ السينما المصريه وهنمشي بالتسلسل من الاقدم للاجدد يعني هنبدا من الثلاثينات اه في فيلم اتع- آه، اتمنع من الثلاثينات لغايه يومنا هذا بس طبعا قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش في حلقتنا اول فيلم معانا يا جماعه هو فيلم ما اعتقدش ان حد عمره سمع عنه وانا نفسي يعني كنتش هسمع عنه لغايه قريب فيلم سنه 1939 يعني ايام الملك فاروق فيلم اسمه لاشين اشك ان حد سمع عنه والفيلم آه، ابطاله ومخرجينه هو كان مخرج الماني آه، ابطاله ممكن يبقى قليل جدا ما حد عارفهم باستثناء تقريبا يمكن حسين رياض بس يعني الفيلم كان بيحكي عن شخصيه لاشين دي ده كان ضابط في الجيش وكان آه، راجل المفروض انه عادل وكويس جدا وكان وقتها في زي ايه آم، الحاكم هو لو الحاكم الدوله اللي هم فيها هي فانتازيا مش موجوده في الحقيقه يعني إيه الحاكم آه، ما بيعملش حاجه خالص واللي هو ايه سايب كل حاجه لرئيس الوزاره بتاعه المشكلة بقى إن رئيس الوزارة ده آه، ط- آه، ظالم جدا وطاغي جدا ولاشين ده بيحاول إيه ي- يعمل إصلاحات وكده في في الجيش وي- ويروح يقابل ال- ال- رئيس الوزارة يقوم سجنه فبينتج إن هو لما يسجنه كده الناس كلها إيه تقوم ثورة ويتجننوا ويروحوا يقتلوا ال- رئيس الوزارة ويعزلوا الحاكم الخبر ده وصل للملك فاروق الملك فاروق قال لك ايه ده ده فيلم اسقاط عليا انا فامر ايه ان الفيلم ده ما ينزلش خالص وفي كتير جدا قالوا ان الفيلم ده كان بيتنبأ بثورة 52 الفيلم طبعا اتمنع وقت نزوله الا بعد ما غيروا النهايه ايه بقى النهايه اللي غيروها ان اه ال- رئيس الوزاره ده اه، ات- اه، اتمسك او اتعدم او وات لكن الحاكم ايه بقى رضخ لايه متطلبات الشعب فبدل ما هو ايه يتعزل لا بقى كويس مع الشعب يعني فغيروا النهايه والفيلم اتعرض بعد كده وده اول و- فيلم معانا في القايمه اشوفه من ايام 1939 نيجي لتاني فيلم معانا وهو فيلم آه، يعني ايقوني دلوقتي نزل سنه 1968 وهو فيلم شيء من الخوف طبعا يا جماعه زي ما احنا عارفين ان فتره الخمسينات وبالذات الستينات فتره الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان آه، صناعه السينما كانت آه، متأممه يعني اللي هو ايه بيشرف عليها الحكومه زي معظم المصانع ومعظم المزارع وكده اللي هي ايه فتره التأميم من الاخر يعني فكان قليل جدا ما كان فتره الس- الستينات دي ينزل فيلم ويتمنع او يبقى فيه مشكله يعني لكن طبعا جت طبعا نكسه 67 وحاجات كتيره جدا اتغيرت فنزل سنة 1968 فيلم شيء من الخوف للمخرج حسين كمال للي ما يعرفوش يا جماعة حسين كمال له أفلام صعبة جدا وهو اللي كان الوحيد اللي بيعرف إزاي يخرجها آه، طبعا احنا عارفين ان الفيلم ده طبعا بطولة آه، الرائع آه، محمود مرسي وطبعا الأسطورة شادية وطبعا عتريس وفؤادة العمدة ال- الطاغي اللي بيعامل الفلاحين وحش جدا وفؤادة اللي اتجوزها بالعافية وبعدين طبعا الجواز عتريس من فؤادة باطل لما نزل الفيلم ده او اتعرض على الرقابة قالوا يا نهار اسود الفيلم ده بيعمل اسقاط على عبد الناصر ان هو ايه ان عتريس ده عبد الناصر وان هو ايه, إيه فؤادة هي مصر وان هو ايه خدها بالغصب يعني اتجوزها بالغصب إيه الفيلم طبعا عمل مشكله وقال لك لا مش هنعرضه الا ما بعد عبد الناصر اتفرج على الفيلم وعجبه جدا وامر ان ايه الفيلم ينزل في السينمات عادي والفيلم طبعا نجح جدا وقت ما نزل وبقى من ايقونات السينما المصريه بالذات طبعا مشهد فتح الهويس يا جماعه يعني طبعا مشهد مش هيتنسي يعني ونيجي الفيلم كمان بعد كده بقى سنة 1973 الفيلم ده عمره ما اتعرض ومحدش يعرف تقريبا ان هو موجود فيلم اسمه زائر الفجر الفيلم ده كان المفروض بطولة ماجدة الخطيب وعزة العليلي وكان آه، إنتاج الفنانة ماجدة للي ما يعرفش إن ماجدة كانت منتجة شاطرة جدا يعني الفيلم ده يا جماعة كان المفروض بيحكي على الداخلية كانت وقت 1970 يعني بعد وفاة جمال عبد الناصر وجايب لك اللي هو ايه لما كان بقى ايه انور السادات في زي خصوم ليه كان بيروح يقبض عليهم او يعني كان الحكومة بتقبض عليهم فالفيلم طبعا سادات آه، ما- ما رفض خالص ان الفيلم ده يتعرض لانه طبعا ايه يعني هيعمل مشكلة من الاخر يعني وده حتى الفنانة ماجدة حاولت تقابله عشان تقنعه بالفيلم واترفض تماما ويقال ان مخرج الفيلم انا الصراحه ناسي المخرج كان مين آه، انه اكتئب بعديها وما عملش حاجه تاني خالص بعد ما الفيلم اتمنع ونيجي بعد كده برضه في نفس السنه 73 للناس اللي ما تعرفش يا جماعه ان فتره السبعينات بعد طبعا آه، موت آه، الزعيم جم- آه، جمال عبد الناصر كانت الافلام يعني بقى فيها جراءه شويه يعني هي ايه آه، بقى فيها ممكن آه، مشاهد مخله وبالذات انتقادات للنظام السابق اللي هو ايه فتره جمال عبد الناصر بالذات طبعا موضوع المعتقلات والتعذيب في السجون وطبعا الفيلم اللي معانا اللي هو 1973 كلنا عارفينه اكيد او كلنا سمعنا عنه وهو طبعا فيلم حمام الملاطيلي بصوا يا جماعه احنا طبعا الفيلم لما بنحاول ندور عليه لا يهمنا قصه ولا يهمنا الفيلم بيتكلم عن ايه احنا طبعا بنتكلم على المشاهد بتاعه شمس البارودي هو الفيلم طبعا كان بيحكي طبعا الفتره ما بعد نكسه 67 وان طبعا يعني الناس بقى في حاله هلس بقى واللي هو ايه محدش همه اي حاجه وطبعا آه، ال- جايب لك المجتمع حوالين الحمامات العموميه بتاعت وسط البلد اللي هي دلوقتي اسمها سبا يعني من الاخر ويقال يعني او يعني اتقال وقتها ان تقريبا معظم المشاهد بتاعه شمس البارودي في الفيلم انها كانت totally naked فالفيلم ده عمل طبعا ازمه كبيره كد- جدا وكمان الفيلم كان من اوائل الافلام اللي اتكلمت على الشذوذ الجنسي فطبعا ايه تابو يا معلم وكان المخرج طبعا آه، مخرج الواقعيه صلاح ابو سيف إيه لغايه النهارده طبعا لما الفنانه المعتزله شمس البارودي بي- بتطلع في لقاءات قليله جدا مثلا او احاديث قليله طبعا بتبدي اشد الندم بالفيلم ده تقول طبعا انا الفيلم ده يعني ما بحبش افتكره ولا اتكلم عنه لانه فعلا عمل لها مشاكل كتيرة والفيلم اتمنع طبعا وقت ما نزل وبعد كده الناس بقى جابته على شرايط فيديو وكده يعني ونتكلم بصراحة كلنا اتفرجنا عليه أو جبنا حتت منه يعني ونيجي بعد كده طبعا سنة 1975 وده من أشهر أفلام اللي بتنتقد طبعا الفترة بتاعت عبد الناصر وهو طبعا فيلم الكرنك للمخرج احمد بدرخان والقصه اللي طبعا للاديب نجيب محفوظ وطبعا كان بطوله سعاد حسني وكمال الشناوي المشهد طبعا بتاع هاتولي فرج يعني كلنا عارفين فرج يعني وكلنا عارفين المشهد بتاع التحرش والاغتصاب واللي كان بيحصل في السجون وقتها من من تعذيب وقله ادب يعني الصراحه الفيلم ده طبعا لما اتعرض على الرقابه قالوا للمنتج محمود الليثي قالوا له انسى الفيلم ده مش هينزل كلمه من هنا كلمه من هنا مفيش فايده فاضطر ان آه، الاستاذ محمود الليثي ذات نفسه يروح يحاول يقابل الرئيس انور السادات عشان يقول يقنعه بالفيلم ال- يقال بقى ان انور السادات قال له هات لي الفيلم دلوقتي والفيلم ده كان الساعه 2 بالليل جابوه له فعلا فتحوا الاستوديو التصوير فعلا وجابوا له الفيلم يتفرج عليه السادات عجبه الفيلم جدا لان الفيلم طبعا بيتكلم او بيسلط الاضواء على موضوع ثوره التصحيح اللي عملها انور السادات سنه 71 لما كسر ال- المعتقلات وقام حارق الشرايط اللي هي كانت بتتسجل وكده فقال لك لا الفيلم بيأرخ الواقعات دي فلا اعرض الفيلم والفيلم طبعا اتعرض يا جماعه وطبعا نجح جدا وقت ما نزل في السينما ويعتبر دلوقتي من الافلام الايقونيه يعني fun fact لما الراحلة طبعا سعاد حسني توفت في فترة الألفينات الفيلم ده ناس كتيرة جدا بقت تتكلم عنه وتتفرج عليه مش عارف ليه ونيجي للفيلم اللي بعد كده الفيلم ده على فكرة يا جماعة حلو جدا و recommendation لو ما كانش حد اتفرج عليه يعني بس الفيلم ده كان أيقونة وقت ما نزل وعمل قلبان وعمل مشكلة كبيرة جدا هنتكلم عنها دلوقتي وهو سنة 1975 فيلم المذنبون الفيلم كان فيه ممثلين كتير جدا سهير رمزي حسين فهمي صلاح ذو الفقار عادل أدهم وناس ك- آه، كتيرة تانية وكان مأخوذ برضو عن آه، أديب نجيب محفوظ وكان إخراج سعيد مرزوق الفيلم كانت فكرته ايه المفروض ان احنا سهير رمزي كان في اوائل ادوارها يعني كانت هي المفروض ان هي ال socialite يعني واحده مشهوره وعازمه ناس كتيره بقى من علية القوم وكده عندها في عيد ميلادها وكده فجأة إيه لقوها مقتوله في اوضتها إيه، مين اللي قتل مين اللي عمل كده الفيلم ايه كده قلب فيلم تحقيق بوليسي فيلم بقى suspense و detective work وكده طب ايه المشكله المشكله بقى ان المفروض البوليس بقى جاي بيحقق بيطلعوا لك ان كل اللي كانوا موجودين في ال- عيد ميلاد كل واحد منهم وراه مصيبه إيه، مثلا مد- آه، ناظر مدرسه بس بيسرب امتحانات إيه، راجل مقاول مشهور لكن بيغش في البنى آه، واحد دكتور مشهور لكن بيعمل عمليات اجهاض يعني من الاخر كل اللي موجودين يعني شمال من الاخر كل واحد وراه مصيبه فاللي هو ايه اصبحت ان التحقيق في الجريمه دي بقى هي تاني حاجه واول حاجه هي ايه المصايب اللي ورا الناس دي وكان طبعا الفيلم فيه مشاهد مخله كتير يعني وقت ما نزل الفيلم ده نزل سنه 1975 واتشال من السينما على طول ومش كده وبس القائمين على الرقابه وقتها حوالي 10 15 موظف اتشنيروا بسبب الفيلم ده اللي هما انتوا ازاي سمحتوا بفيلم بالمنظر ده ينزل كده ينزل كده ومن غير ما يبقى فيه يعني adjustments او تشيلوا حاجات معينه يعني من الاخر اتشنيروا كلهم مش كده وبس لان كمان الفيلم كان غير ان هو تركيزه طبعا ان فيه مشاهد وكده مش تمام يعني وان هو كمان كان مسلط الاضواء قوي على الفساد اللي هو كان في فترة السبعينات بقى كان ابتدى بعد الحرب وكده آه، ابتدى ينتشر الفساد في حاجات كتيرة سواء بقى في مواد البناء سواء بقى في ال- في المدارس او كده فكان الموضوع بزيادة قوي فالفيلم سلط الاضواء على الموضوع ده وكان اول فيلم يتقال عليه اللفظ او جملة اللي احنا كلنا ما بنحبهاش دلوقتي ومعتبرينها انها جملة, جملة تعبانة قوي وهي طبعا في جملة الإساءة لسمعة مصر فالفيلم ده اعتبروه من ال category ديت وطبعا اتوقف مده وال- الا بعد ما اتعمل عليه شويه adjustments يعني غيروا شويه يعني في ال- في المشاهد وشالوا حاجات وحطوا حاجات وبتاع ولغايه ما الفيلم نزل سنه 1976 يعني بعديها بعد ما نزل اول مره بسنه والفيلم على فكره نجح جدا وقت ما نزل انا ل- والدي حتى دخله سينما يعني وكان بيحكي لي عنه إيه، الفيلم نجح جدا وخد جوائز كتير على فكره إيه، فلا المذنبون آه، عمل مشكلة وقت ما نزل بس دلوقتي بقى من الأيقونات يعني ونيجي لفيلم بعد كده سنة 1983 دلوقتي فيلم اسمه ضرب الهوى آه، المفروض ان الفيلم كان بيحكي عن آه، بيوت الدعاره آه، وقت آه، الملك فاروق يعني وقت الفتره طبعا اللي هي ما قبل الثوره كانت المفروض ال- آه، الدعاره كانت مرخصه في جمهوريه مصر العربيه فالفيلم كان بيتكلم على ال environment ديت يعني فالفيلم فالموضوع كان very controversial والموضوع طبعا كان اللي هو ايه آه، عامل قلق قوي وموضوع في ناس اعتبروه الموضوع مقزز يعني كان طبعا الفيلم فيه ابطال كتير جدا كان فيه احمد زكي كان فيه محمود عبد العزيز طبعا فيه الراحله طبعا آه، مديحه كامل وكان فيه يسرى كان من اوائل ادوارها وكان طبعا فيه شويكار كانت قايمه بالمعلمه والرائع اللي بنحبه جدا حسن عابدين إيه، طبعا احنا الفيلم ده فاكرينه بلقطه معينه بتاعت حسن عابدين وهو واقف قدام يسرا وبيقول لها انا عايزك واحده تهزقني تهزقني تهزقني تهزقني هو المفروض ان هو كان قايم بدور باشا ويعني ما بينبسطش غير لما يتهزق يعني بيقول لك لا انا مش عايز حد يحترمني انا عايز اتهزق فبيقول لها انا عايزك واحده تهزقيني يعني فالفيلم يعني كان موضوعه يعني لوقتها كان يعتبروه موضوع مقزز قوي يعني واللي هو يعني انتوا ازاي تقبل الموضوع بالصراحه كده وتتكلموا عنه كده وايه لازمته في الاخر لان طبعا احنا ما ننساش ان فتره الثمانينات كان في افلام مقاولات كتير وهنتكلم في الموضوع ده بعدين يعني فكان يعني افلام كتير بتتعمل وخلاص عشان بهدف انها تجمع فلوس يعني فال او تعمل ضجه يعني من الاخر تبقى ترندنج يعني بالبلدي فالفيلم طبعا اتمنع سنة 1983 لمدة 8 سنين يا جماعة يعني الفيلم اتمنع خالص من السينما او يتعرض في التلفزيون او حد يتكلم عنه خالص غير ما نزل بعد كده في زي limited release كده سنة 1991 لما الناس بقى ايه افتكرته تاني وطبعا الفنان حسن عابدين هو كان المخرج الفيلم المخرج حسام الدين مصطفى تقريبا حسن عابدين يقال ان هو طرده وقال له انا مش عايز اشوفك تاني عشان انت الفيلم ده وحش جدا وانت طلعتني شكلي وحش وك... يعني الله اعلم يعني الكلام ده صح ولا لا لكن الفيلم عمل مشكله من الاخر للناس كلها يعني وفي نفس السنة برضو سنة 1983 أنا مش عارف إيه حكاية السنة دي دي السنة اللي اتولدت فيها عامة يعني آه، فيلم برضو اتعمل له بانينج أو اتمنع من العرض في السينما لمدة 8 سنين وهو فيلم خمسة باب خد بقى عندك ال- الأبطال بتوعه عادل إمام يا جماعة ونادية الجندي في فيلم واحد تخيلوا بقى ايه ال- الضجه الفظيعه يعني الفيلم ده كان بطوله عادل امام ناديه الجندي آه، فؤاد المهندس وكان من اخراج المخرج نادر جلال قصه الفيلم ايه يا جماعه هو الريميك المصري لفيلم اغمى لدوس او ارما الغنيه اللي هو فاكرين آه، فاكرين طبعا اغنيه شاديه بتاعت انا اسمي اغمى لدوس ياما العشاق خدوا مني دغوس في فيلم عفريت مراتي هو الفيلم ده بقى ايه متاخد عن القصه الاصليه والقصه دي يعني يعني من الاخر كده فيها قله ادب يعني وبتاع آه، فتيات ليل بيوت دعاره آه، كباريهات الكلام ده يعني اتعمل الفيلم ده يا جماعه مبدئيا الفيلم طبعا عمل مشكله وقت الصناعه بتاعته ان طبعا آه، مين اسمه اللي هيتحط الاول على الافيش عادل امام ولا ناديه الجندي على اساس ان دايما فيلم عادل امام هو الاسم الاول ناديه الجندي الاسم الاول فدي كانت بدايه المشاكل يعني دي كانت ابسط حاجه في الموضوع آه، المفروض ان في الاخر اتفقوا آه، ان عادل امام وناديه الجندي يتحطوا في نفس السطر يعني وتوافق على كده حتى كمان خدوا اجر عالي على الموضوع ده يعني الفيلم نزل من هنا بعد اسبوع اتمنع من وزاره الثقافه آه، يعني عشان طبعا قالوا الفيلم مخل بالاداب وهم كان عندهم حق يعني الفيلم برضو آه، بيتكلم برضو على مواضيع برضو عن آه، بي- لا مؤاخذه يعني بيوت الدعاره رقصات في كباريهات وكان طبعا ايه يعني الموضوع بتاعه متاخد عن فيلم اجنبي اساسا ف controversial يعني ومش لايق علينا يعني كمصريين يعني الفيلم اتمنع لمدة 8 سنين ليه اشمعنى 8 سنين لأن المنتج محمد مختار المنتج الكبير آه، دخل رفع قضية طبعا المحكمة آه، آه، ادت له حكم بعديها ب 8 سنين لكن طبعا مش هيتعرض في السينما بقى خلاص يعني لان انت لحقته اول اسبوع كان بيها ما لحقتش خلاص بقى وتقريبا شبه ما بيتعرضش خالص على فكره يعني يعني ممكن تلاقيه موجود على يوتيوب بس يعني وادي فيلم خمسة باب واجدد فيلم معانا في القايمه وده اخر واحد معانا ده سنه 2014 وهو فيلم حلاوه روح لا الفنانة هيفا وهبي ولباسم سمرة ومحمد لطفي وناس كتير هو الفيلم طبعا يعني منحوت من فيلم ايطالي لمزة المزز طبعا مونيكا بالوتشي الفيلم اسمه كان ميلانا من مالينا ميلينا يعني حاجة كده يعني وهو كان تقريبا منحوت بالظبط بما فيها حتى البوستر بتاع الفيلم الافيش بتاع الفيلم يعني والفيلم طبعا بيحكي عن آه، هيفا وهبي ان هو جوزها مسافر في العراق او في الخليج وما رجعش خالص وهي حلوه جدا وكل اللي في الحاره بيبصوا عليها وهي بتقعد تفانتسايز انها بتعمل حاجات مش تمام وفي الاخر طبعا في بقى مشاهد اغتصاب ومشاهد ب- يعني لما نزل 2014 تقريبا هو ما نزلش اصلا هو اتعرض اعلانه واتمنع اصلا يعني كان وقتها آه، مجلس الوزاره منعه وطبعا كان وقتها انتاج آه، شركه السبكي وطبعا آه، حصلت مشكله ودخلوا في الرقابه ودخلوا وجابوا حكم محكمه ان الفيلم يتعرض والفيلم اتعرض بعديها بسنه بالظبط ويعني ما حققش كتير حقق بتاع 2 3 مليون يعني بس طبعا معظم الناس جابوه طبعا على الكمبيوتر يعني نزلوه تورنتات او نزلوه بقى ايجي باست او كده والفيلم على فكره عمل مشاكل برضو لابطاله وعمل مشكله برضو للطفل اللي كان في الفيلم ان في يعني تنمر حصل عليه في المدرسه وكده زي ما اتقال وقتها وحتى الفنان حكيم آه، كان المفروض هيمثل في الفيلم واعتذر عنه بعد ما لقى ان الموضوع يعني آه، في مشاهد مش تمام وفي اغتصاب وفي كده آه، واللي اتبقى من حكيم في الفيلم هي طبعا اغنيه هم استغنوا عني وتقريبا ده اللي متبقي من الفيلم بس يا جماعه ودي نقدر نقول لل- بعض الافلام اللي حصل لها banning او اتمنعت من العرض في السينما المصريه واتمنى طبعا لو في يعني افلام فات- فاتتني او كده تقولوها تحت في الكومنتات عشان ممكن ابقى نتكلم عليها برضو وبشكركم طبعا اعزائي المشاهدين على وقتكم فضلا وليس امرا لو البودكاست عجبكم تعملوا rating من 1 ل 5 في ال stars وتعملوا follow لل channel على Apple Podcast وعلى Spotify وتشغلوا ال notification عشان يجيلكم كل ما هو جديد والقاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه بشكركم اعزائي المستمعين